أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبعد فإني أسأل الله تعالى أن يجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وأن يجعل التفرق من بعده تفرقا معصوما وألا يجعل منا ولا بيننا ولا حولنا شقيا ولا محروما اللهم اجعل عملنا كله صالحا ولوجهك خالصا ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا النهاردة كلامنا عن أعظم القربات وأفضل الطاعات كلامنا عن طاعة يحبها ربنا لأنها تجسد معنى العبودية التي خلقنا من أجلها تتلخص كل المعاني في هذه العبادة اليسيرة جدا عبادة لا تحتاج أكثر من أن تحرك شفتيك وتقبل على ربك بقلبك وترفع ايدك وتقول له يا رب موعدنا مع الدعاء كثير مننا ما يعرفش قيمة هذه العبادة العظيمة او ان الشيطان بيلبس عليه بعض الامور طيب ما كلنا بندعي ولا يستجاب ابتدي يقول اصلي انا فيا وفيا انا اصلي مطرود ملعون السكة بيني وبين ربنا مش نافعة أنا حاولت مرة واثنين وثلاثة وبكيت ورفعت إيدي وألحيت في الدعاء ولا أرى أنه يستجاب لي فيظهر أن السكة دي من سكتي وهذا لا شك من تثبيط الشيطان الشيطان بيعمل إيه بقى أول حاجة يخليك تسيء الظن بالله ما تدرس إيه بتقول إن هو ما استجابش وربنا قال ادعوني استجب لكم وانت وانت بتقول الكلام ده انت مش بتتهم نفسك انت بتتهمه بس انت ما بتقدرش تقولها يعني انت بتقول ايه انا الحيت في الدعاء انا بكيت انا قلت وتعبت يعني عملت اللي عليا ولم يستجب لي يبقى المشكلة مش عندي شفت انت بتقولها بس بتقولها ايه ضمنا يعني انت شايف ان ربنا ظلمك لا لا لا لا لا ظلمني لا طبعا لا هي في حاجة تانية بس انا مش فاهم هو في حاجة غلط في الموضوع بس تبقى دفينة جوه القلب خدتوا بالكم فاول حاجة يعمل لك ايه يخليك تسيء الظن بالله سبحانه وتعالى تاني حاجة انه يوصلك لمرحلة اليأس والقنوط من رحمة ربنا سبحانه وتعالى فيوقعك في شراك الكفر وانت مش داري إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون وانت قاعد بتقول أنا بعمل اللي عليا وما فيش فايدة ولا يستجاب لي وأنا أقول لك اوعى تفكر في حياتك بهذه الطريقة أبدا لأن معنى كده أن أنت مش عارفه مهما بلغت ذنوبك مهما بلغت معاصيك مش عشانك عشانه من منا يستحق لا أحد منا يستحق فهي القضية مش عشان انت اجتهدت القضية ان هو أكرم وأرحم وأعظم من كل ما تتصور فعشان المعنى ده عليك ان انت ترجوه عشان ما فيش حاجة منك تستاهل ان هو يستجيب ليك انظر قال صلى الله عليه وسلم حديث عجيب ليس أحد أصبر على أذى سمعه من الله إنهم ليدعون له ولدا ويجعلون له ندا وإنه ليعافيهم ويدفع عنهم ويرزقهم ويعطيهم يا أخي ده بيد الكافر يبقى أنت لا الكافر اللي بيتهمه بيسبه بيقول إن هو له ولد يعافيه يدفع عنه يرزقه ويعطيه يبقى هي القضية ان انت بس مش عارف تدعيه صح وانا النهاردة دي شغلتي معاك اقول لك ازاي ترفع ايدك وتدعيه صح ازاي تعرف تطلعها من جواك وتقول له ربي وسيدي ومولاي قرة عيني إليك جئت يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث فأصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين أول حاجة علشان تعرف ترفع إيدك وتدعي صح استشعر معايا دلوقتي وانت رافع إيدك دلوقتي وموجهها للسماء وعينك في الأرض خجلان مستحي ولسانك مش عارف يقول له ايه استشعر دلوقتي ان انت في الحالة دي هو بيحبك قوي بيحبها جدا لانك بتمتثل فيها لأمره ان هو قالك ادعيني وقال ربكم ادعوني استجب لكم بس عاملها مش عشان عايز حاجة فاهم المعنى ده انت مش رافعها دلوقتي وفي دماغك حاجة انت بتعملها لان هو امرك ان انت تعمل كده وربنا يغضب عليك اذا لم تسألها فهي مش قضية ان انت بقى هتدعو لما تحتاج دي وظيفة يومية لازم تعملها انك ترفع ايدك وتكلمه حاسس بالمعنى ده انه يغضب عليك ان انت مش عايز تكلمه اه ولله المثل الاعلى لما يكون الواحد ليه حبيب والدك ولا والدتك وانت بقى اتجوزت وما بقتش ترفع سماعة التليفون وهي واخدة على خاطرها حبتين ان انت مش عايز تكلمها وزعلانة ازاي ما رفعتش سماعة التليفون على انك يعني لسه امبارح مكلمها بس هي عايزاك النهاردة برضو تكلمها وتقول لها ولله المثل الأعلى عايزك تكلمه عايزك تطلب منه مش عايز حاجة منه فعشان كده بيغضب على اللي ما بيكلموش فهمت يبقى انت اول حاجة رفع ايدك وبتناجيه علشان بتمتثل لأمره هو اللي قال كده فسمعا وطاعا وعايزك وانت رافع ايدك بقى تبقى فرحان قوي أصل أنت بتتقرب له بأعظم طاعة وأفضل قرب عنده قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدعاء هو العبادة ثم قرأ وقال ربكم ادعوني أستجب لكم وفي لفظ قال صلى الله عليه وسلم أفضل العبادة الدعاء فتبقى فرحان أنه أكرمك بأنك تعمل أفضل عبادة خليك معايا بقى كده وحط ايدك على قلبك واستشعر المعاني دي انا عايزها تتزرع النهاردة جواك عشان لما تيجي ترفع تبقى حاسس تاني حاجة استشعر قربه استشعر ان انت دلوقتي قريب منه قوي حاسس يعني ايه ان ربنا يبقى قريب منك تبقى في معيته حاسس يقول الله تعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب الآية دي بقى عايزها تطلع من قلب المحب وتتفهم بقلب محب بيقول إيه وإذا سألك عبادي عني فإني قريب مش أنت بتقول أنت مش عارفه ومش عارف تتعرف عليه في بينك وبينه مسافة نفسك تتقرب ليه نفسك تعرفه طب أعرفك إزاي يا رب وإذا سألك عبادي عني قل لهم أنا قريب فإني قريب أنا قريب منك جدا أنت لغاية دلوقتي مش حاسس بيا أنت لغاية دلوقتي مش حاسس إن كلك على بعضك تحت سمعي وبصري إن كل شيء أنت بتعمله بإذني وما شئتي أنت لغاية دلوقتي لسه مش حاسس بالمعاني دي وإذا سألك عبادي عني فإني قريب وبص بقى القرب بيعمل إيه أجيب دعوة الداعي إذا دعان ألا تستشعر فيها الرحمة والحنان القرب ده ما بيحسسكش بمعنى الدفء انظر إلى هذا التودد يقول أنا قريب منك أنا أقرب إليك من حبل الوريد أنا أريد لك اليسر أنا أريد لك الهداية فأنت مش عايز طريقي ليه أنت مش قادر ترفع إيدك حتى وتكلمني ليه فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان عايز تعرفني ارفع إيدك وانت تعرفني اطلب وانت هتعرفني هتعرف جودي هتعرف كرمي هتعرف فضلي هتعرف رحمتي هنا مدرسة الإيمان تتعلم كل بقى الكلام بتاع الأسماء والصفات فرفعت إيدك دي وصلت وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان آية تروي قلب المؤمن العطشان من حب ربه بعض السلف كان يقول أنا العطشان من حبك لا أروى أنا الجائع الذي لم يشبع من حب ربي تعرف تقولها دي عطشان ومفيش حاجة بترويه إلا المشاهد دي فعايزك تستشعر انه قريب قريب منك قوي فتتكسف فتبقى عايز تقرب له قوي أصلك لو خدت خطوة هو يضاعفها من تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا فقرب المسافة بينك وبينه عشان تعيش بعيد بقى عن ضجيج الدنيا والآفات اللي كلنا واقع فيها ترفع ايدك وانت مستشعر قربه ارفع ايدك واستشعر جوده وكرمه فهو الكريم المنان ذو الفضل والإحسان قال صلى الله عليه وسلم ليس شيء أكرم على الله من الدعاء شوف انت بقى نعم عليك قد ايه من عافاك من سترك من أمنك من أعطاك من حماك من رزقك من وهبك النعم وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار يبدأ هو بالنوال قبل السؤال قبل ما تسأل يتفضل عليك وآتاكم من كل ما سألتموه فهو أعز من دعي وأكرم من أجاب وهو لكل راج ملاذ ولكل خائف معاذ وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون ما بتفتكروش إلا ساعتها بس ما بتفتكروش إلا ساعة المشاكل ساعة ما أنت تعرف إن ملكش غيره والمشكلة إنه يعذبك في تعلقك بغيره وبرضه ما تفهمش كل الناس أبوك أمك صديقك زوجتك عيالك يعاملك ليربح منك يبقى عايز منك حاجة ولو الحاجة دي انتهت هيتخلى عنك صدقني هيتخلى عنك أما هو فيعاملك لتربح منه يذكر ابن القيم في الأثر عبدي كل يريدك لنفسه وأنا أريدك لك هو بس اللي يعرف مصلحتك ويديها لك وللأسف انت تتسخط على ده لانك مش فاهم صح فمن اجود منه ومن اكرم منه سبحانه سبحانه كان احدهم يقول كلما اخرسني لؤمي انطقني كرمك كل ما اقعد بيني وبين نفسي اقول ينفع اتكلم ما ينفعش ما ينفعش ينفع اللسان ده يطلب بعد المعاصي دي كلما أخرصني لؤمي أنطقني كرمك وكلما أيأستني أوصافي أطمعتني منتك وكان من دعاء بعض التابعين اللهم أنت تعطيني من غير أن أسألك فكيف تحرمني وأنا أسألك اللهم إني أسألك أن تسكن عظمتك قلبي وأن تسقيني شربة من كأس حبك ارفع ايدك واستشعر أنك الآن في جناب الكريم سبحانه قريب كريم حيي ستير يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن ربكم تبارك وتعالى حيي كريم يستحي من عبده إذا رفع يديه إليه أن يردهما صفرا خائبتين انت شايف بيستحي من ايه انك ترفع ايدك ويردها الله شوف عظمة صفاته يمكن ساعتها تحبه ربك الملك العظيم الكريم يستحي أن يرد يدك ساعة أن ترفعها له بس المطلوب حاجة واحدة ارفعها صح لما تروح له روح له وانت منكسر فقير متعرض لفضله الذي لا يرجى إلا منه أتظنه يردك هو لا يرد يد طالبه صفرا أبدا يستحي من ذلك جاله وهو موطي راسه متذلل بين يديه ويرفع ايده يطلب عفوه ومغفرته والله سيغفر له ويعافيه لأنه أكرم من كل ما تتصور انظر إبليس لما سأله أن يغوي بني آدم إلا المخلص منهم أجابه فمن ذا الذي ذل له فما عرف العز ومن ذا الذي لجأ إليه فما أعانه يخبر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الطبراني وصححه الألباني أن رجلا أصابته حاجة راجل يعني ألمت به ضائقة شديدة مش لاقي ياكل فخرج إلى البرية فقالت امرأته اللهم ارزقنا ما نعتجن وما نختبز شوية عجين وشوية عيش فجاء الرجل والجفن ملأ عجينا وفي التنور جنوب الشواء بص لا صحن الطعام مليان عجين وبتشوي لحمة كمان والرحى ططحا فقال من أين هذا قالت من رزق الله قال النبي صلى الله عليه وسلم فكنس ما حول الرحى الراجل لما لقى العملية قاعدة بتنزل كده راح قاعد يلم هذا الدقيق فكنس ما حول الرحى قال صلى الله عليه وسلم لو تركها الرحى دي اللي هم كانوا بيطحنوا بها القمح ويحولوا بها الدقيق لو تركها لضارت أو قال طحنت إلى يوم القيامة بدعوة امرأة صالحة اللهم ارزقنا ما نعتجن وما نختبز كان إبراهيم بن أدهم في البحر فهاجت ريح واضطربت السفينة فبكى الناس وظنوا أنه الموت لا محالة خلاص هيموت هيموتوا فقالوا يا أبا إسحاق قالوا لإبراهيم بن أدهم ماذا ترى قال يا حي حين لا حي ويا حي قبل كل حي ويا حي بعد كل حي يا حي يا قيوم يا محسن يا مجمل قد أريتنا قدرتك فأرنا عفوك فهدأت السفينة من ساعتها وقال صلة بن أشيم كنت أسير بهذه الأهواز إذ جعت ماشي في الصحراء وجعان فلم أجد أحدا يبيعني طعاما فجعلت أتحرج أن أصيب من أحد من أهل الطريق شيئا كسفت مد إيدي مش لاقي حاجة كلها فبينما أنا أسير إذ دعوت ربي فاستطعم رحت رافع يديا أكلني يا رب بيحبها والله يحب حتى أنك تسأله حتى في أقل شيء كانوا يدعونه في شفع النعل رباط الحذاء يتفك يقولوا يا رب مش لاقيين رباط قال فاستطعمت فسمعت وشبة من خلفي سمعت صوت حاجة غريبة كده فإذا أنا بثوب أو منديل ملأ رطب فأخذته وركبت دبتي فأكلت حتى شبعت واخد على كده يعني عايزك تستشعر قربه جوده حياؤه سبحانه وعايزك تستشعر انك وانت بترفع ايدك بتتخلص من مرض اخطر ما يكون مصيبته انه لو مثقال ذرة منه في قلبك عامل زي الفيروس كده حاجة قد كده يمكن لا ترى الا بالميكروسكوب لو اقل اقل شيء جواك يحرم عليك الجنة المرض الخطير ده الكبر قال صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر عارف الكبر ده خطير ليه أصل الكبر ده هو اللي منعك من الاستسلام لأمره هو اللي بيخلي النهاردة الراجل اللي ما بيصليش ما بيصليش والراجل اللي بيدخن ويتقال له ما ينفعش والمرأة اللي مش متحجبة ويتقال لها تحجبي والمرأة اللي بيتقال لها قر في بيتك ومش عايزة تقر وتقول ما يناسبنيش مشكلته ايه مشكلته ذرة كبر كل واحد منكم بقى يسأل نفسه في أوامر وشرع ربنا لما بيتقال له على حاجة وهو متأكد تماما ان فيها الخير ليه بس مش قادر يعملها ما منعه منها مش عايز تعملها ليه مصيبة سودة انها تبقى كبر اصل انت فاهم الكبر ده اللي هو ايه اللي هو انت بتبص للناس كده يعني انفك في السماء يعني هي ده الكبر الكبر بطر الحق وغمط الناس بطر الحق دفع الحق مش عايز مش عايز ده فلما يتقال لك اعمل كذا في حاجة جوه قافلة فلو دي تبقى كبر تبقى مصيبة عارف العلاج فين العلاج في الدعاء والدليل أن الله سبحانه وتعالى قال وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين فسمى أول حاجة أن الدعاء إيه؟ عبادة ويبقى اللي ما يستكبرش ويرفع إيده ويذل ويخضع لربنا يبقى ربنا حفظه من الكبر إنما اللي ما يعملش كده يخاف على نفسه إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين مش بس كده ده الدعاء من أعظم الأسباب لعلاج أسوة قلبك أسوة قلبي وقلبك كلنا بيشتكي شكوة المرار دي مش حاسس شغال بس مفيش بقى عامل زي الحجر يرق شوية وبعد كده تاني يطحن في الدنيا ويرجع لحاله ولغفلته صح تنزل على كل واحد منا الابتلاءات في وقت كده تلاقي الدنيا مسودة ابتلاءات ابتلاءات ابتلاءات وكل ده وانت مش فاهم انه يريد ان يسمع انينك قالوا إن الله لا يبتلي العبد وهو يحبه ليسمع تضرعه والدليل قول الله فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون يبقى الدعاء علاج ليه لقسوة قلبك لو كنت اتعلمت ازاي تتضرع له تأني له آه لا كانت اتفكت دي دايما أعلمها لك وأقولها لك اصرخ له النبي صلى الله عليه وسلم في حادثة بدر لما دخل عليه سيدنا أبو بكر فوجد النبي صلى الله عليه وسلم يتضرع واقف رافعا يديه إلى السماء حتى ان النبي صلى الله عليه وسلم الرداء اللي كان لابسه وقع من على كتافه من شدة رفع يديه قال فكان يصرخ بربه شايف يصرخ دي اللهم إن تهلك هذه العصابة فلن تعبد في الأرض يصرخ بربه يهتف بربه هي دي حرك قلبك هو ده اللي هيزيل الأسوة دي اصرخ له فضفض له إني له إن إبراهيم لأوى أوى هي دي تكسر الحاجز اللي بينك وبينه ذكر ابن عبد البر في التمهيد عن محمد بن المنكدر قال قال لي عمر بن عبد العزيز عليك دين قلت نعم وانتوا كلكم بتقولوا نعم ليه انتوا الاخرين عليك دين قلت نعم قال ففتح الله لك في الدعاء قلت نعم قال لقد بارك الله لك في هذا الدين كويس قوي قوي خليهم شوية اصل انت وانت مديون يا رب استرني يا رب مديون اديني انما لما هتبقى معاك ان الانسان لا يطغى ان رآه استغنى شفت بقى حرمك ليه يبقى رحمة ولا مش رحمة لولا الدعاء لصب الله علينا العذاب صبا ألا ترون الله عز وجل وهو يقول قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم ولا لك لازمة قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فربنا سبحانه وتعالى يفتح عليك بالدعاء في الرخاء حتى يستجيب لك في الشدة فتعلمها بقى تعرف إلى الله في الرخاء ما احنا قلنا عايزين نعرفه هنعرفه منين وإذا سألك عبادي عني هنعرفه في الدعاء فإني قريب أجيب دعوة الداعي تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من سره أن يستجيب الله له عند الشدائد فليكثر من الدعاء في الرخاء قال صلى الله عليه وسلم إن الدعاء ينفع مما نزل اللي نزل بيك من بلاء هينفعك لأنه هيستدفعه ومما لم ينزل لأن الدعاء والقضاء يعتلجان يتصارعان يبقى نزل القضاء عقوبة وانت رفعت قلت يا رب آتنا من لدنك رحمة كان نزل العقوبة دلوقتي فاترفعت دعوة بالرحمة فيقعدوا يتصارعوا فيستدفعوا قال إن الدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل فعليكم عباد الله بالدعاء ناهيك عن منن لا تحصى وعطاء من لا تنقص خزائنه سبحانه على كثرة الرد عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من مسلم يدعو بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله بها إحدى ثلاث إما أن يعجل له دعوته إما أن يدخرها له في الآخرة إما أن يصرف عنه من السوء مثلها الحديث ده بقى هو إجابة السؤال السؤال المشهور أدعو ولا يستجاب لي يا عم مين قال لك أنه لا يستجاب لي ده حاجة من ثلاثة يا إما ربنا سبحانه وتعالى ادخرها لك وساعتها لما تعرفها في يوم القيامة كنت هتقول يا ريت ما تعجلت لي في الدنيا إما أن يصرف عنك سوء يرفع عنك بسببها بلاء يغفر لك بها ذنب يكفر عنك بها سيئة ما من دعوة ما يكونش ليها حاجة من الثلاث حاجات دول لازم تتوقف عند المعنى ده بقى لا يستجاب لك من قال لك أحسن الظن بالله ربك قال ادعوني أستجب فإن شاء الله قد أجابك بس ليه ما عجلكش أصل أنت حاسب إن الحاجة اللي أنت بتسألها دي هي الخير وهو ربنا سبحانه وتعالى مطلع انت قاعد تدعي يا رب جوزها لي يا رب اديها لي يا رب مش هعرف اعيش من غيرها لو ربنا سبحانه وتعالى عجل لك بها يمكن تكون فيها نقمتك ما تنفعوش لبعض هي يصلحها واحد تاني وانت يصلحك واحدة تانية انت قاعد تقول يا رب عجل لي بمال يا رب عجل لي بكذا يا رب عجل لي بكذا افهم المعنى ده بالله عليك واحفظه ما منعك إلا ليعطيك لسه النهاردة واحد بعت لي على الإيميل أنا الدنيا متقفلة في وشي أنا حاولت أتزوج اتعثرت دراستي متعثرة أنا كذا أنا كذا المعاني دي فجاوبت قلت له الكلمتين دول قلت له احفظها عن ربك والله ما منعك إلا ليعطيك وانت مش عارف الخير ولما هتمشي الأيام والسنين وهترجع بذاكرتك ساعتها تقول يا سبحان الله شفت بقى ساعتها أنا كان نفسي في كذا لو كانت حصل كذا ما كانش هيحصل كذا ويعلمها لك فثق في حكمته هو يدبر لك أمرك هو ربك أعلم بك منه ألا يعلم من خلق وهو اللطيف شوف يقولها ازاي ما يقولش وهو العليم الخبير ماشية كده ألا يعلم من خلق تمشي معها العلم والخبرة يقول وهو اللطيف الخبير شايف المعنى قد ايه في معنى رقة وحنان ورحمة وشفقة لطيف سبحانه فلو عجل لك بدي انت مش فاهم فأول حاجة افتكر أن الله إذا أحب عبدا حماه في الدنيا كما يحمي أحدكم سقيمه الماء فمنع عنك الحاجات دي عشان يحفظك تاني حاجة يمكن أخرها وما عجلكش بيها عشان تجتهد أكتر أصل احنا لسه قايلين يحب أن يسمع أنينك وهو ده اللي حصل مع الأنبياء سيدنا أيوب لبث بلاؤه 18 سنة هو سيدنا أيوب مش عارف يدعي ربنا هو سيدنا أيوب ما بيدعيش ربنا طب وليه لا يستجاب له يحب أن يسمع أنينة اوعى تحسب ان هو بيبقى تعبان و... وقرفان وزهقان ومش قادر يعيش الدنيا لا ده هو مستمتع بالبلاء جدا القضية كلها الجسم بس الجسم هو اللي فيه العلة لكن القلب في حتة تانية خالص القلب مستمتع القلب في جنة انما انت ما تتحسش بالمعاني دي لانه بيبقى يجتمع عليك في البلاء حاجتين البلاء نفسه واحساسك بالضر الواقع عليك ومن ناحية تانية تسخطك على قدر ربنا فبيجتمع لك العذاب النفسي والعذاب الجسدي عشان كده بتقعد تقول البلاء وليه وماليش دعوة و... وتقعد اول ما تسمع ان اشد الناس بلاء الانبياء ثم الامثل في الامثل تكش وتقول ايه هو الواحد كويس كده اصلا زاد شوية مش قد هو القصص دي وانت مش فاهم النبي صلى الله عليه وسلم يخبر عن سيدنا أيوب والحديث أخرجه أبو يعلى صحاح الألباني الصحيحة قال إن نبي الله أيوب لبس بلاؤه ثماني عشرة سنة فرفضه القريب والبعيد إلا رجلين من إخوانه إلا اثنين كان يغدوان إليه ويروحان دول بس اللي كانوا يعدوا عليه يشوفوا مصالحه وهكذا فقال أحدهما لصاحبه ذات يوم تعلم والله لقد أذنب أيوب ذنبا ما أذنبه أحد من العالمين فقال له صاحبه وما ذاك قال له ده أكيد عامل بلوى سودة 18 سنة بلاء قال وما ذاك قال منذ ثمان عشرة سنة لم يرحمه الله فيكشف ما به فلما راح إلى أيوب لم يصبر الرجل حتى ذكر له ذلك اسمع بقى الرد بتاع سيدنا أيوب قال له كده انت عملت أكيد ذنب فسيدنا أيوب قول لي يرد يقول له ايه يقول له انا ده انا نبي انا عملت كذا انا ربنا ما بيرحمنيش انا بقالي 18 سنة في العذاب قال له ايه بقى قال لا ادري ما تقولان مش عارف ايه اللي بتقولوه ده ما خدتش بالي من القصة دي بقاله 18 سنة مش واخد باله غير ان الله تعالى يعلم اني ده كده هيعتبره ذنب اسمع بقى غير ان الله يعلم اني كنت امر بالرجلين يتنازعان فيذكران الله فأرجع إلى بيتي فأكفر عنهما كراهية أن يذكر الله إلا في حق بيقول له مش عارف أو يمكن غلطت في حاجة إيه الغلطة بقى اللي هو بيدور عليها إن هو عملها قال له أنا كنت أشوف اتنين يقعدوا إيه يتخانقوا فهم هم بيتخانقوا ده يقول له والله فيذكروا ربنا ده أنت كذا فيذكر اسم ربنا عليه فأنا أقول إيه ده بيقولوا اسم ربنا وهم كده في الخناقة والكلام فأرجع فأروح أكفر عنهم يمكن دي غلط هو ده سبب البلاء قال فأرجع إلى بيتي فأكفر عنهما كراهية أن يذكر الله إلا في حق وكان سيدنا أيوب يخرج إلى حاجته فإذا قضى حاجته أمسكته امرأته بيده حتى يبلغ كان لما يجي يقضي حاجته يقضي الحاجة يخرج وبعد كده مراته تاخده لأنه هو كان المرض ألم به فما كانش يقدر يتحرك كويس فلما كان ذات يوم أبطأ وأوحي إلى أيوب أن اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب فاستبطأته فتلقته تنظر اتغير بقى ربنا سبحانه وتعالى أفاض عليه أبدله جلد غير جلده وبقى شخص تاني فأقبل عليها وقد أذهب الله ما به من البلاء وهو أحسن ما كان فلما رأته قالت أي بارك الله فيك سبحان الله هل رأيت نبي الله هذا المبتلى شفت الراجل المبتلى ده والله على ذلك ما رأيت أشبه منك إذ كان صحيحا زمان من 18 كان كان شكلك بالظبط فقال فإني أنا هو أيوة أنا ده وبيقول فكان له أندران كان ليه يعني إناءين كبار واحد فيهم قمح والتاني فيه شعير فبعث الله سحابتين فلما كانت إحداهما على القمح أفرغت فيه الذهب حتى فاض وأفرغت في الأخرى الذي فيه الشعير الورق الفضة حتى فاض فأفاض الله عز وجل عليه من الخيرات نعم العبد إنه أواب انظر في قصة يوسف يفقد ولده عشرات السنين عشان انت بعد كده بقى ما تملش وتقول لا يستجاب لي قاعدين بندعي ربنا بقى لنا خمسين سنة ولا ستين سنة ان ربنا يطهر المسجد الأقصى وما فيش حاجة إنما يتقبل الله من المتقين يفقد ولده عشرات السنين ألقي ولده في الجب ولا يدري عنه شيئا وأخرج من الجب ودخل قصر العزيز إلى أن شب وترعرع وراودته امرأة العزيز فأبى ثم دخل السجن فلبث فيه بضع سنين ثم أخرج من السجن وكان على خزائن الأرض ويذهب بصره ويشتد البلاء به ومع طول هذا الوقت كله يعقوب يقول لبنيه يا بني يذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله يا نهار أبيض كل ده ولسه فاكر يوسف وجده إبراهيم تبشره الملائكة بالغلام الحليم فيقول أبشرتموني على أن مسني الكبر فبما تبشرون قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون انتوا بتتكلموا في ايه انا مش قانط بس انا متعجب انما انا مع عمر ما يتسلل الى قلبي ان اقنط من رحمة ربنا وهذه ام المؤمنين عائشة رميت بالافك والبهتان وكل المسلمين يدعون ربهم ان يكشف عنهم هذا العذاب ويستمر البلاء وينقطع الوحي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فتزداد المشقة أليس الله بقادر على أن يكشف هذا العذاب من الثانية الأولى أول ما حصل وبدأوا يتهموها ويتهموا في إيه ده في بيت النبوة بمسألة تهد الدولة كلها أنه بيتهم عرض النبي صلى الله عليه وسلم ويستمر الموضوع أيام وليالي وينقطع الوحي ثم يكشف الله عز وجل عنها الكرب ليه؟ ليسمع أنينها وشكواها إليه وهو صلى الله عليه وسلم يسحر فيدعو ويدعو ويستمر على ذلك زمنا والله عز وجل لا يعجز عن أن يشفي نبيه من الوهلة الأولى لكن يبتليه حتى يدعوه ويثيبه فيرفع درجته عنده هي دي السنة الماضية سنة الابتلاء فهمت يبقى يمكن منعك عشان ايه يسمع أنينك حاجة ثالثة اللي احنا بيقولوا عليها موانع إجابة الدعاء يمكن بقى وقعت في مشكلة وانت مش واخد بالك من الحاجات اللي بتمنع إجابة الدعاء كأنك تعمل ايه تدعو باسم بقطيعة رحم زي ما النبي صلى الله عليه وسلم أخبر في الحديث أو تدعي وانت ظالم على مظلوم فلا يستجاب لك فدعوة المظلوم ليس بينها وبين الله حجاب فدعوة الظالم لا تستجاب أو أن أنت ترفع إيديك إلى السماء ومطعمك حرام ومشربك حرام وملبسك حرام فأنا يستجاب لك إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا أو إنك تتعدى في الدعاء إيه التعدي ده بقى في الدعاء زي من أنت مثلا تدعي ربنا بشيء مستحيل ده اسمه تعدي في الدعاء يعني زي ما تقول إيه يا رب دخل كل اللي على الأرض النهاردة الجنة يا ابني في كفر ما ينفعش لا هو كريم يا ابني ما ينفعش دي سنة من سنن ربنا الكونية ده كده محال شرعا فما تتدخلش في الملكش فيه أو تدعي ربنا بشيء ربنا استأثر بنفسه يا رب عايز أشوفك رؤية ربنا طب عايز أشوف النبي يقظة كل ده تعدي في الدعاء أو أن يشتمل الدعاء على شركيات زي ما بيتوسل بغير الله فقاعد أنت تقول والحضرة والسيدة الشريفة والعشرة الطيبة كل القصة دي كل سنة وانت طيب شركيات فأنا يستجاب له أو أنه يشتمل على الدعاء على النفس بالموت قال صلى الله عليه وسلم لا يتمنين أحدكم الموت من ضر أصابه فإن كان لابد فاعلا فليقل اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي أو يدعو بتعجيل عقوبة الآخرة في الدنيا واحد والعياذ بالله مثلا وقع في محرم من المحرمات زنا مثلا فيقول له يا رب خلصها في الدنيا هو هيقام عليه الحد مالكش دعوه انت بقى ربنا هيتصرف فيها ازاي ان شاء الله يغفر لك يغفر لك ان شاء عقيده اهل السنه كده مع اهل الكبائر تقول هو في المشيئه وفي المشيئه على معنى الفضل ان شاء بس احنا ما بنتعداش حدودنا هو بقى ربنا سبحانه وتعالى يصرف امره فوقع في ذنب زي كده فيقعد يقول ايه اللهم عاقبني في الدنيا النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث عاد يعني راح يزور مريض فبص لقاه جسمه بقى نحيل قوي بقى عامل زي الفرخ كده في حاجة غلط فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم هل كنت تدعو بشيء أو تسأله إياه قال نعم كنت أقول اللهم ما كنت معاقبي به في الآخرة فعجله في الدنيا قال رسول الله سبحان الله لا تطيقه أو لا تستطيعه أفلا قلت اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار فدعا الله بذلك فشفاه ما تشغلهاش بدماغك لذ به سبحانه وتعالى وهو يدبر لك حالك من الحاجات برضو اللي يحصل فيها اعتداء في الدعاء انه يفصل تفصيل لا يلزم سعد رضي الله عنه سمع ابنه يدعو فلا قعد يقول بقى اللهم إني أسألك الجنة ونعيمها وبهجتها وزخرفها وزينتها وكذا وكذا وأعوذ بك من النار ومن سلاسلها ومن أغلالها ومن حميمها ومن كذا ومن كذا فقال يا بني إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول سيكون قوما يعتدون في الدعاء فإياك أن تكون منهم إن أعطيت الجنة أعطيتها وما فيها يعني مش لازم الباقي ده كله زخرفها وزينتها وكذا وإن أعفت من النار أعفت منها ومما فيها من الشر فتفصيل ما لا يلزم ده أيضا من الاعتداء في الدعاء من الأسباب اللي تمنع إجابة الدعاء غفلة القلب السهو الذي هو أثر الذنوب على القلب كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون شوفوا الذنب يعمل ايه الذنب يعمل طبقة على القلب هي دي الأسوأ فتعيش في الدنيا في حالة الانفصام دي قلبك في حتة ودماغك في حتة ومش حاسس ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون والعذاب في الآخرة بقى كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون يبقى الحجاب ده كان على قلبك وبعد كده يبقى بينك وبينه يوم القيامة فتمنع من النظر إلى وجهه الكريم يقول النبي صلى الله عليه وسلم ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة واعلموا أن الله لا يستجيب دعاء من قلب غافل لاهي تطبيق عملي بالله عليك وانت رفع ايدك النهاردة وانت بتدعي وانت ساجد ما بيخطرش على بالك حاجات ولا بيبقى لسانك وقلبك في اتجاه واحد يعني ما بتلاقيش قلبك كده راح شرد ودماغك راح ترحها في حتة تانية وانت قاعد بس بتتبرمج بشوية كلام اللهم اغفر لي وارحمني وتوب عليا و و و و بعد شوية تلاقي نفسك قاعد بتفكر ولما هنعمل مش عارف ايه هنسوي ايه وشربت خالص بتحصل يعني غافل لاهي صح أن يستجاب ينفع يتوزن عند ربنا في حاجة ده اعلموا أن الله لا يستجيب دعاء من قلب غافل لاهي من الحاجات اللي تمنع إجابة الدعاء برضه ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هات الدليل يا عم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليوشكن الله أن يبعث عليكم عقابا منه فتدعونه فلا يستجيب لكم يبقى ما تنفعش تبقى سلبي ما ينفعش ما ينفعش تبقى تمشي جنب الحيط في ديننا ما ينفعش بس بضوابط وبحكمة لازم تتمنى الخير لغيرك لازم تغار لربك أن تنتهك محارمه وأنت تدعي أنك تحبه ولا تغضب له منها أيضا أن تستعجل قال الله ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا وصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يزال يستجاب للعبد ما لم يدع بإثم أو قطيعة رحم ما لم يستعجل فقالوا يا رسول الله فما الاستعجال قال يقول قد دعوت فلم يستجب لي فيستحسر عند ذلك ويدع الدعاء يستحسر يعني ينقطع أنا عم دعيت أنا بقى لي شهر يا عم لسه قايلين سيدنا أيوب بقى له 18 سنة وسيدنا يعقوب أما لك فيهم أسوة ادعي بس عشان دايما لما بيشتد البلاء وتلاقي الإجابة دي من أهل العلم يا شيخ احنا بيحصل ويحصل ويقعد يقول له عليك بالدعاء سلاح المؤمن النافذ الدعاء تحس انها إجابة سلبية عايز تقطع الدنيا يا ابني ما ينفعش عندنا شرع بيضبطنا قضية مش قضية حماس قضية ضوابط شرعية فأول حاجة لازم تعملها إنك تتعلق بيه عشان تخلص نيتك إنك تعرفه عشان بعد كده تجاهد في سبيله ما تجاهدش عشان أي حاجة تانية المعنى ده يحصل بالدعاء بأيسر عبادة بس لو اتعملت صح خلونا بقى نقول إزاي نعملها صح أول حاجة الآداب المتعلقة بالدعاء اللي هو إن شاء الله على مظنة الإجابة أول حاجة تتقدم بين الدعاء باستغفار وتوبة آه تقعد تستغفر كده شوية هتقعد تستغفر شوية كده وتمرر على قلبك ذنوبك وأحوالك وتوب لربنا سبحانه وتعالى منها يمكن عندك مشكلة لسه قاعدين نقول ما الحرام ومشاكل و... فممكن يكون أسباب كثيرة من موانع إجابة الدعاء فأنت في اللحظة دي توب لربنا سبحانه وتعالى من كل شيء وبعد كده اعترف بذنبك عشان تكسر قلبك أصلك مش هتزل إلا بده في ناس ربنا يجيبهم بابتلاء فيزل وفي واحد ربنا يجيبه بذنب هو حاسب نفسه حاجة فيعمل حاجة كده ما يتخيلهاش أنا لا حول ولا قوة إلا إيه اللي جاب عليا ده ما كنا خلصنا القصة دي من زمان إيه اللي عمل كذا عشان يكسرك اصلك ما بتتكسرش الا بدي دي اللي بتخليك تروح حاطط راسك في الارض وتقول له ابوء لك بنعمتك علي وابوء بذنبي ما بتعرفش تطلعها انت من جوه قلبك الا في المشهد ده وفي واحد قلبه سليم حاسس قلب محب صافي فاي حاجة تكسره فهو لازم تنكسر بين يديه عشان يبقى ده مظنة اجابة الدعاء فعايزك تعمل ايه بقى في اللحظة دي اعترف بذنبك قولها له من جواك قوي كلمتين دول اللي خلى بيهم سيد الاستغفار وتغفر ذنوبك ولو مثل زبد البحر لو بالمليارات هي تتلخص في الكلمتين دول أبوء لك بنعمتك علي خيرك علي من فاسر راسي والله ما مني شيء ولا استحق حاجة من فضلك علي حاسسها؟ هي دي أبوء لك بنعمتك علي وتعدد نعمه كده قدام عينيك شوف جوزك شوف اداك رزقك شغلك من عليك بالالتزام شايف حاسس أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاكر انت كنت فين وبقيت ايه ما كانش مكانك ده أبدا انت عارف سكتك كانت تودي فين واصحابك وفلان وفلان اللي ختمت له بختمة السوق اللي كان معاك هو فين وبقيت انت فين وأبوء بذنبي فاغفر لي فاهمين فده يكسرك من الحاجات اللي تكسرك انك تستشعر الحرمان استشعارك بالحرمان من ايه بقى منه انا ساعات اقولها لك كده تقولها كده بالفطرة كده يا رب ما تحرمني منك يا رب يا رب ما تحرمني منك يا رب صحيح ما استاهلش بس انت كريم يا رب لا تحرمني من لذة الاشتياق إليك يا رب ذنوبي تقطع بيني وبينك بس ما فيش حد هيغفرها إلا أنت قول لي أعمل إيه أنا بين إيديك منطرح على بابك افتح لي بابك يا رب خد بإيدي يا رب فلما تستشعر ان انت محروم منه سيبك من اي حاجة تانية محروم من قربه محروم من فضله ساعتها تتكسر ساعتها تحتاج انك تعيط له تبكي له حرقة يا رب يا رب اللهم لا تحرمنا منه ولا تحرمنا من النظر إلى وجهك الكريم واجعلها من قلب صادق مخلص ارزقنا الصدق والإخلاص في القول والعمل فلو انكسرت استقبل بقى القبلة كما هو وارد في كثير من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا أراد الدعاء استقبل القبلة زي كده المشهد بتاع استقبال القبلة في الصلاة إن ربنا تلقاء وجهك عشان كده برضو يستحب إنك قبليها تبقى على طهر عاملة زي الصلاة ونفس المعنى اللي قلناه في الصلاة يا رب زي ما طهرت الجسم ده بالمية يا رب طهر قلبي من الذنوب عشان يعرفك عشان يحس عشان يعرف لذلك يستحب أن تتوضأ قبل الدعاء وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أخبر عن أحد الصحابة أنه أصيب في معركة فقالوا له ادعوا له فقام النبي صلى الله عليه وسلم فتوضأ ثم رفع يديه وقال اللهم اغفر لعبدك يقول الصحابي حتى رأيت بياض إبطيه عارف يعني النبي بيرفع ايده ازاي ترفع ايدك لغاية لغاية فوق خالص من شدة اللهج في الدعاء السنة كده ان انت لما تشد في الدعاء ترفع ايدك قوي عارف وانت بتعملها له كده اصلك بتشحت رفع ايديك ومستني فبتمدها قوي وقوي وقوي ويا رب ثم ارفع ايديك بقى وراسك في الارض منكسر ذليل فقير بعدين بقى مرر على قلبك الثناء عليهم يا رب أنت العفو أنت الكريم أنت الرحيم أنت أرحم بي مني يا ذا الجلال يا ذا الإكرام يا حي يا قيوم يا رب بحبك يا رب يا رب يا رب يا رب قولها كمان كمان كمان لغاية ما تطلع من جوه جوه قلبك وساعتها تحس ان الدنيا كلها ما بقاش فيها حد ما بقاش فيها في اللحظة دي إلا انت وهو يا رب فتثني عليه طلع كل اللي تعرفه عنه كل حاجة قولها مش لازم الكلام المحفوظ قول اللي تعرفه كلمه لا يدخل على الملوك إلا هكذا ما تعرفش انت تكلم ملك إلا لما تحط ديباجة قبليها فهو كده فعشان يجيبك في حضرته ويأذن لك بأنك تتواصل معه تحتاج ان انت تقعد تثني عليه ثم تصلي على حبيبه صلى الله عليه وسلم وقد قال صلى الله عليه وسلم كل دعاء محجوب حتى يصلى على النبي صلى الله عليه وسلم والحديث رواه الديلمي وحسنه الألباني وفي الحديث أنه بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم قاعد إذ دخل رجل فصلى فقال اللهم اغفر لي وارحمني فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عجلت أيها المصلي إذا صليت فقعدت فاحمد الله بما هو أهله وصل علي ثم ادعه قال ثم صلى رجل آخر بعد ذلك فحمد الله وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أيها المصلي ادعو تجب ادعو تجب يبقى أول حاجة ايه تثني عليه وتصلي على الحبيب صلى الله عليه وسلم تقر بها العين هو ذكر النبي صلى الله عليه وسلم بيعمل كده في القلب ليها كده انتعاشة أول ما تتخيل تتخيله هو صلى الله عليه وسلم وتمرره على قلبك وتمرر ان هو دلوقتي حالا وانت بتقول له اللهم صل على النبي محمد يأتي ملك موكل عند قبري يقول صلى عليك فلان الآن أنا باسمي أنا مذكور دلوقتي قدام النبي يا لفرحي عشان كده قلبك بيتاش عشان كده بتبقى طاير ومش حاسس ايه اللي حصل بس قالوا عليك السلام ورحمة الله وبركاته يا والله أنا دايما أقول كده لما نروح في الزيارة زيارة النبي صلى الله عليه وسلم تلاقي كنت بتحس أحسن مني أنا أكيد يعني اللحظة اللي أنت بتقف قدامه وأول ما تخلص إلقاء السلام حتى لو أنت قعدت تقول بعد كده 20 كلمة يعني بس اللحظة اللي أنت بتقول فيها السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته قدر بقى اللحظة دي وهو بيقول لك وعليك السلام ورحمة الله وبركاته قلبك بيبقى في حتة تانية يرتعش انت مش عايز يرتعش ده انت لو كنت بصيت بس بس لوجهه في حياته صلى الله عليه وسلم وانت مسلم كان ربنا يرضى عنك وتبقى صحابي وخلاص رضي الله عنهم ورضوا عنه وانتهت القصة بس كل قصة ايه بصيت له بس اللهم قد حرمناه في الدنيا فلا تحرمنا منه يوم القيامة بعد ما تصلي بقى على النبي صلى الله عليه وسلم ابتدي بقى تجزم في الدعاء وتوقن بأن الله يجيبك يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقل أحدكم اللهم اغفر إن شئت وارحمني إن شئت وارزقني إن شئت ليعزم مسألته إنه يفعل ما يشاء لا مكره له في حد بيكره ربنا على شيء عشان كده لما تيجي تدعو ادعو وانت ايه موقن بالكلام ده اللهم ارزقني كذا اللهم اعطني كذا ما تخليهاش في المشيئة ده معنى الايه العزم والجزم بالدعاء ان شاء الله ربنا هيتقبلك ما تقعدش بقى ساعتها تقول لي ذنوبي ومعصية ذنوبك ومعصيك دي ماشي ربنا سبحانه وتعالى يتوب عليك منها ويغفرها لك لكن احنا قاعدين لسه بنتكلم فين في كرمه هو ثم تلح وتكرر ألح عليه في الدعاء هو بيحب كده ومن السنة انك تدعو ثلاثا فالنبي صلى الله عليه وسلم قال من سأل الله الجنة ثلاث مرات قالت الجنة اللهم ادخله الجنة ومن استجار من النار ثلاث مرات قالت النار اللهم أجره من النار كل ما تشد في الدعاء أكثر ترفع ايدك ترفع ايدك ترفع ايدك ترفع ايدك وانت مستشعر ان انت بتشحت يا رب من الكلام اللي مشايخنا علمه لنا الشيخ ابو بكر الجزائري كان يقول ايه يقول ايه ضم ايديك وانت بتدعو عشان لما الرحمه تنزل تحوش يعني يعني ايه ما تفتحش ايديك كده لا ضمها خلي الرحمه تنزل تنزل عليك فاهم ثم ادعوه في كل الاحوال كانت فتاه اسمها زنيره كانت مملوكة عند امرأة مشركة من قريش فلما أسلمت قامت سيدتها تعذبها بالليل والنهار وذات يوم جمعت الجواري وأمرتهن أن يضربنها على رأسها حتى فقدت البصر فإذا عطشت قالت أعطوني الماء قالت الماء أمامك فابحثي عنه واخدين بالكم بتعمل فيها ايه هي لما أسلمت راحوا قاموا ضربوها لغاية ما هي فقدت بصرها وبعد كده تقول لهم انا عطشانه يقول لها يلا قومي دوري عليه قالت لها سيدتها يا زنيرة إن كان ربك الذي تؤمنين به حقا كما تزعمين فادعيه ليرد عليك بصرك حتى ترى الماء والطعام فقامت زنيرة فرفعت يديها إلى ربها الودود فقالت اللهم إني أسألك أن ترد علي بصري فأبصرت فإذا بسيدتها تصرخ وتصيح ورأساه ورأساه فقامت الجواري بالنعال يضربنها على رأسها فضربنها حتى فقدت البصر أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء من سواه هو وحده سبحانه من الأمور أيضا الخاصة بالدعاء وانت بتدعي بقى لا تدعو على أهلك ولا على مالك ساعات كده تقعد تقول يا رب خلاص مش عايز فلوس إن شاء الله يا رب يروحوا في ستين ألف سلامة لا ما تعملش كده ما ينفعش الكلام ده النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تدعوا على أنفسكم ولا تدعوا على أولادكم ولا تدعوا على أموالكم لا توافقوا من الله ساعة يسأل فيها عطاء فيستجيب من الأمور أيضا أن يسأل الله تعالى بأسمائه الحسنى لأن الله سبحانه وتعالى قال ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها عن أنس قال كنت جالسا مع النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد ورجل يصلي اسمعوا بقى هنحفظكم دلوقتي كم حاجة تشتغلوا بيها اسمع بقى الحاجات بتاعت الصحابة اللي هي ايه دغري دي اللي بتوصل على طول اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت أنت الحنان المنان بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم أسألك فقال النبي صلى الله عليه وسلم دع الله باسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى فيهم دول قال صلى الله عليه وسلم ألظوا بيا ذا الجلال والإكرام يعني أكثر منها يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام عشان كده بعض العلماء قالوا ان هو ده الاسم الأعظم احنا لنا محاضرة زمان اسم الله الأعظم فالمهم دلوقتي اشتغلوا بدول لا إله إلا أنت الحنان المنان بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم فيهم الاسم الأعظم الذي إذا دعي الله به أجاب والنبي صلى الله عليه وسلم أوصانا برضو أن ندعوه بدعوة ذي النون دعوة سيدنا يونس اللي هي بقى لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين هو ده دعاء أصل أنتم مش فاهمين الدعاء أنتم فاهمين الدعاء الطلب بس لا الدعاء نوعين دعاء اسمه دعاء الثناء ودعاء اسمه دعاء الطلب ده ثناء ويتضمن معنى الطلب بيقول له لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين كأنه بيقول له كده فاغفر لي وارحمني فده اسمه دعاء دعوة ذي النون إذ دعا وهو في بطن الحوت لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا يدعو بها رجل مسلم في شيء إلا استجاب الله له ماشي منها برضو ان انت ايه ما تلحنش عارف شغل التلحين اللي هو بقى اللهم كذا ده لا انسى القصه دي اللي هو التلحين والسجع و... ويبقى عايز بقى ايه يخليهم كلهم كده شكلهم حلو يعني ما تنفعش القصة دي خالص عن عكرمة ان ابن عباس قال فانظر السجع من الدعاء فاجتنبه فإني عهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه لا يفعلونه رفعين ايدينا بنشحت مستشعرين المعاني تضرع زيد بقى ذلا وافتقارا كتر قول بعد ما أثنيت على ربنا وصليت على النبي صلى الله عليه وسلم وقعدت تبتدي في الدعاء بخيري الدنيا والآخرة اوعى تدعى بدعاء الدنيا بس ومن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق ما ينفعش لما تدعوه تدعوه بخيري الدنيا والآخرة ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلح عشان ما يبقاش قلبك في دنيا بس ماشي فترفع ايديك وتبتدي تزيد وانت بتتكلم بقى وانت بتدعو في دعاء كده يطلع خفي ربنا يقول واذكر ربك في نفسك تضرعا وإيه وخيفة ويقول فاستجبنا له ووهبنا له يحيى اللي هو سيدنا زكريا وأصلحنا له زوجة إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين هو ده كلمتين بالظبط اللي احنا قاعدين بندندن حواليهم لو وصلت لهم رغبا ورهبا رجاء وطمعا وخوفا وخشية وكانوا لنا خاشعين قال طاووس سمعت علي بن الحسين وهو ساجد وهو يقول عبيدك بفنائك مسكينك بفنائك سائلك بفنائك واقف على بابك يا رب الغلبان فلان ده واقف على بابك ما تردني يا رب مسكينك بفنائك عبيدك بفنائك سائلك بفنائك مرجيك بفنائك قال فوالله ما دعوت بها في كرب قط إلا كشف الله عني ذلك هو ده التضرع هو ده معنى التضرع قل له أنا مضطر وأنت تجيب دعوة المضطر فارحمني ويستحب البكاء فحبيبك صلى الله عليه وسلم تلا قول الله رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم ثم قرأ قول عيسى عليه السلام إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم فرفع يديه وقال اللهم أمتي أمتي اللهم أمتي أمتي وبكى صلى الله عليه وسلم بكى عشانك بكى عشانك انت خايف عليك وبعدين تسيب سنته وبعدين تحب حد زيه وتفضله عليه وتخاف من كلمة ده وده وما تلتزمش بسنته بكى لأجلك أفلا تحبونه صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم أحسنوا الظن بربكم وتيقنوا من إجابة الدعاء فإنه سميع الدعاء ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون ادعو وابدأ بنفسك ثم بعد ذلك ادعو لمن تريد من الناس وتوخى ساعات الإجابة عند الأذان للصلوات وبين الأذان والإقامة وفي السجود وفي دبر الصلوات المكتوبة فقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الدعاء أسمع قال جوف الليل الآخر ودبر الصلوات المكتوبات وآخر ساعة من يوم الجمعة بين العصر والمغرب فهي عند الجمهور ساعة الإجابة التي لا يوافقها عبد المسلم يسأل الله شيئا إلا أعطاه إياه وتحرى الدعاء في الثلث الأخير من الليل وقت النزول الإلهي حين يتودد إليك ويقول هل هل وادع لأخيك بالظهر الغيب فهي أيضا من الأسباب التي يتقبل بها دعائك لما تبقى نفسك في حاجة ادعي لأخوك يمكن ربنا سبحانه وتعالى يمن عليك في هذا الخير وتعرفون دعاء الصائم والمسافر والمظلوم ودعاء الوالد لولده من الأمور التي إن شاء الله تعالى هي على مظنة إجابة الدعاء من الأزمان الشريفة بطبيعة الحال أيضا يوم عرفة فالنبي صلى الله عليه وسلم في الحديث يقول خير الدعاء يوم عرفة من جميل القصص الوارد في إجابة الدعاء قصة الإمام البخاري كانت أمه تزوجت بهذا الرجل الذي يدعى إسماعيل وكان هذا الرجل عالم من العلماء درس على يد الإمام مالك وربنا يمتن عليهم ورزقوا بمحمد محمد ابن إسماعيل فما لبث أن مات زوجها وتركها هي وابنها الصغير ولا مال لهم الأم قامت وجاهدت علشان الولد تقدر تربيه لكن للأسف الشديد أصيب محمد بإعاقة وفقد بصره فهي أخذت تلح في الدعاء وتكسر ابنها ما عندهاش فلوس وهو ده بقى يعني اللي هتربيه وهيبقى هو ده الساعد وبقى فاقد للبصر فبقت الشدة شديدة جدا عليها الابتلاء صار شديد فأخذت تلح في الدعاء ففي إحدى الليالي وهي نائمة إذ بها ترى في منامها الخليل إبراهيم عليه السلام يقول لها يا هذه قد رد الله على ابنك بصره بكثرة دعائك فاستيقظت المرأة فإذا بها ترى ابنها مبصرا فسبحانك يا من تجيب دعوة المضطر إذا دعاه فرد الله البصر لولدها ليصير محمد ابن إسماعيل البخاري إمام الأمة إمام المحدثين الذي كتابه أعظم كتاب بعد كتاب الله عز وجل وأختم بقصة العلاء فهي خير ختام قال أحدهم غزونا مع العلاء بن الحضرمي لبلدة اسمها دارين قال فدعا بثلاث دعوات فاستجاب الله له فيهن كلهن اسمعوا بقى الثلاث دعوات عشان هتتعلموا حاجة هي دي اللي نختم بيها قال سرنا معه فنزلنا منزلا فطلبنا الوضوء فلم نقدر عليه فقام العلاء فصلى ركعتين ثم دعا فقال احس اللهم يا عليم يا حكيم يا علي يا عظيم إنا عبيدك وفي سبيلك نقاتل عدوك فاسقنا غيثا نشرب منه ونتوضأ من الأحداث وإذا تركناه فلا تجعل لأحد فيه نصيبا غيرنا خد بالك بس من الكلمتين الأولين عشان هيقولك كل حتة قال فما جاوزنا غير قليل حتى وجدنا نهر من ماء يتدفق فنزلنا فتروينا وملأنا الإداوات ثم تركناها فقلت لأنظرن هل استجيب له وقال ايه أنا عايز مية وبعد كده ما حدش ياخد منها فسرنا ميلا أو نحوه فقلت لأصحابي إني نسيت إداوتي قلت بس أرجع أنا أشوف بقى النهر ده هو قال ما حدش بعد كده يشرب منه فذهبت إلى هذا المكان فكأنما لم يكن ماء قط فأخذت إداوتي فجئت بها فلما أتينا دارين بيننا وبين العدو البحر فدعا أيضا فقال اللهم يا عليم يا حليم يا علي يا عظيم إنا عبيدك وفي سبيلك نقاتل عدوك فاجعل لنا سبيلا إلى عدوك هم مش عارفين يمشوا في البحر ثم اقتحم بنا البحر فوالله ما ابتلت سروجنا حتى خرجنا إليه مشينا بالجيش كأن البحر بقى تحط عليه حاجة نمشي عليها كوبري كده لغاية ما وصلنا للعدو فاقتحم بنا البحر فلما رجعنا اشتكى البطن فمات فلم نجد ما نغسله به فكفناه في ثيابه ودفناه فلما سرنا غير بعيد إذا نحن بماء كثير فقال بعضنا لبعض ارجعوا لنستخرجه فنغسله فرجعنا فطلبنا قبره فخفي علينا قبره فلم نقدر عليه فقال رجل من القوم إني سمعته يدعو فيقول اللهم يا عليم يا حليم يا علي يا عظيم أخف جثتي ولا تطلع على عورة أحد فرجعنا وتركناه قال لا خلاص طالما هو قال دي يبقى هتحصل قال عمر بن ثابت دخلت في أذن رجل من أهل البصرة حصاه فعالجها الأطباء فلم يقدروا عليها حتى وصلت إلى صماخه دخلت جوه خالص ومش قادرين يستخرجوا الحصوة دي فأسهرت ليله ونغصت عيشه فأتى رجلا من أصحاب الحسن فشكى ذلك إليه قال ويحك إن كان شيء ينفعك فدعوة العلاء إيه يا عم أنتم مش فاكرين دعوة العلاء ولا إيه؟ دي على طول التي دعا بها في البحر وفي المفازة ودعا بها لنفسه قال وما هي قال اللهم يا علي يا عظيم يا عليم يا حكيم قال فدعا بها فوالله ما برحنا حتى خرجت من أذنه ولها طنين حتى سقطت الحائط حتى طلع وبرئ اللهم يا علي يا عظيم يا عليم يا حكيم اللهم أنت الملك أنت العفو أنت الكريم لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك جل وجهك وعز شانك اللهم إنا عبيدك بنو عبيدك بنو إمائك نواصينا بيدك ماض فينا حكمك عدل فينا قضاؤك نسألك نسألك نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تصلي على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وجلاء همومنا وذهاب غمومنا اللهم ذكرنا منه ما نسينا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا عبيدك بفنائك مسكينك بفنائك فقيرك بفنائك سائلك مرجيك ببابك فاللهم يا ربنا يا ربنا لا تردنا لا تردنا عن بابك مطرودين ولا صفرا خائبين وارض عنا أجمعين اللهم يا ربنا أحبنا اللهم واجعل ما نقول وما نسمع حجة لنا لا علينا يا رب يا رب يا رب طهر قلوبنا اللهم آتنا من لدنك رحمة تغنينا بها عن رحمة من سواك يا رب خذ بأيدينا ونواصينا إليك أخذ الكرام عليك يا رب قست منا القلوب وأنت علام الغيوب يا رب قست منا القلوب وأنت علام الغيوب فاسترنا ولا تعذبنا بالحرمان منك برحمتك نستغيث فأصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحانك اللهم ربنا وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أن أستغفرك وأتوب إليك اللهم صل على النبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم